السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اخوتي وشهر شعبان تتسارع دقات قلبه لكي تتوقف وشهر رمضان يحث الخطى لكي يدخل فكيف تعمل تسارع تلك الدقات مع, مع تسارع تلك الخطوات في قلبك وعقلك كيف حالكم مع الله وسبحان الملك جل جلال ربي عليم حكيم عزيز جل جلاله في وسط هذه الاجواء الايمانيه العليا اذا بفتن محدقه تحيط بالناس تخطف قلوبهم وعقولهم واذهانهم وهمومهم لي لي لينشغلوا عن مولاهم وسيدهم وربهم وحالهم معه في وسط جو تعرض فيه الاعمال على الله في شعبان ويدخل علينا غدا ليله النصف من شعبان التي يغفر الله فيها لجميع خلقه الا المشرك والمشاحن وقاتل النفس وذوي الحقد لا يغفر لهم هؤلاء محرومون من المغفره اذا باناس ما زالوا مصرين على الشرك وعلى الشحناء وعلى القتل وعلى الحقد سبحان الملك جل جلال ربي العزيز لا يغالب لحكمة سبحانه هو الحكم العدل يهدي من يريد نعمة وفضلا ويضل من يريد عدلا حكمة وعدلا جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك إخوتي غدا ليلة النصف قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غدا إن شاء الله ليلة النصف من شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلع الله ليلة النصف إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا أهل الشرك معلش الحديث من رواية تانية قال رسول الله صل, صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلع الله ليلة النصف إلى الأرض فيغفر فيغفر للمسلمين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه اسمع الحديث ده مرة تانية بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله جل جلاله يطلع ليلة النصف إلى, إلى الأرض فيغفر للمسلمين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه وفي الرواية الأخرى قد ذكر ابن رجب في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف أنها رويت عن تسعة من الصحة عن تسعة من الصحابة إن الله يطلع إلى أهل الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رجل بينه وبين أخيه شحناء لا يغفر له انظر وقد امتلأت الأرض اليوم بالشحناء والأحقاد كيف ستفوت هؤلاء المغفرة لذلك نصيحتي إخوتاه قبل أن تدخل ليلة غد معك فرصة الليلة دي وبكرة طول النهار قبل مغرب غد لازم تحل كل شحناء بينك وبين حد اتصل على ابوك روح لابوك وامك زور ارحامك وقرايبك اتصل باصحابك وحبايبك ومعارفك صفي قلبك من كل شحناء طلع من قلبك كل حقد على احد من المسلمين ان يصير قلبك سليما اي حقد والا ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه حتى يتركوه حتى يتركوا هذا الحقد ليلة النصف من شعبان كأنها مرحلة من مراحل التصفيات احنا قلنا ان عرض الاعمال على الله في شهر شعبان تصفيات النهائيه للدخول في مسابقة العتق من النار في رمضان اللي صحيفته ينجح عدي ادخل لتعتق اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان اول ليلة اللي هيدخل المسابقة اللي نجح في عرض اعماله في شعبان واللي ورقته خد كحك مش هيدخل المسابقة من قبل رمضان طلع بره اخوتي انا احبكم في الله ارجو ان تهتموا اهتماما بالغا بقضية شعبان الأمة اليوم بحاجة إلى أن تتوب إلى الله توبة نصوحة ليكشف الغمة الناس اللي مهمومة ومشغولة اليومين دول بمشاكل ومسائل هيعملوا إيه في 30 ستة وهيجرى إيه والناس هتعمل إيه نصيحتي لإخوتي وغيرهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاه هذه نصيحه ربانيه اشتغلوا بالدعاء وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام واخيه لما قال ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال الله قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بلاش تج- يجرفنا التيار لنتبع سبيل غير المؤمنين كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اياكم والدم اياكم والدم اياكم والدماء اللهم انا نسالك وانت الله القاهر فوق عبادك من ارادنا واراد بلادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا واراد الاسلام واراد بلادنا واراد المسلمين بسوء او بشر او بفتنه او بكيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود امين يا رب العالمين اخوتي انا احبكم في الله هل تسمحوا لي بفاصل لننتقل الى مدارجنا فاصل قصير ارجوكم لا تحولوا عن هذه القناة خليكم معايا للحظات فاصل قصير عايزكم تلقطوا اول لقطة فعشان ما تفوتكش اول لقطة خليك معايا استحمل الاعلانات دقيقة واعود اليك حالا ان شاء الله احبكم في الله سيب الريموت سيب التليفون ما تدخلش حمام ما تتحركش من قدام التل... من قدام الشاشه الان هذه القناه اقعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الظلمة وحشة والنور أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل جلاله خلق خلقه في ظلمه ان الله جل جلاله خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره فمن اصابه النور اهتدى ومن اخطاه النور ضل الظلمه وحشه حين يكون الانسان في ظلمه ويشعر بالوحشه من اين ياتيه الانس الدنيا ظلام الله نور السماوات والارض الدنيا ظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الدنيا ظلام ومن شعر بالوحشه ومن شعر بالانس بالناس لا يصلح لله الدنيا ظلام الدنيا ظلام الله نور السماوات والارض الدنيا ظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الدنيا ظلام ومن شعر بالوحشه ومن شعر بالانس بالناس لا يصلح لله الدنيا ظلام ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ولكن الاخلاص اينار اينما وجد يدل على الجاده قد يحتاج الانسان وهو سائر في هذه الدنيا الى خلوه تؤنسه خلوه تعينه وتساعده وقد يخلو كل انسان بطريقته فيختفي عن اعين الناس ليعيش انسه بمولاه ليعيش انسه بسيده والهه وربه حين يختفي عن الناس وهو يقول سبح سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك لا يرى وحشه فهو وان كان في اعين الناس يعيش في ظلمه الا ان الا ان انسه بالله يملا فؤاده ومن هنا كان هذا الخباء الذي يضرب للمسلمين في ليالي الاعتكاف خباء في المسجد رغم انه في المسجد لا يرى الا وجوه المصلين في المسجد بيت الله الا انه يشرع له خباء زي كده ملايه يتلف تتلف حواليه وتغطيه لكي يستتر عن عيون البشر ويستر عن عينيه عن رؤية بشر ليشعر أنسا في قلبه برب البشر إله البشر مالك البشر الله يؤنس قلبه إذا شعر القلب بهذا الأنس بالله استغنى عن الخلق ونسي الخلق واقبل على مولاه حاملا على عاتقه كله وهمه لينطلق إلى مولاه في سجدة يسجدها تحت العرش يسجد قلبه وتسجد روحه سجد لك خيالي وسوادي وخشع لك قلبي وفؤادي سجد لك مخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين حين يشعر بسجود مخه وعظمه وعصبه لسيده ومولاه فيحمل همه وكله وينطلق الى ربه يصعد مدارج السالكين درجه درجه وهو يخطوها خطوه خطوه يسيره ربه لا يرى الا بنوره ولا يقبل الا على مراده ولا يعيش الا على امر ربه منه فهو حياته وهو قوته فيسلك مدارج السالكين سائرا الى رب العالمين طالبا رضا سيده ومولاه راغبا في هدى إلهه إنه العزم صدق العزم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزمت فتوكل على الله والعزم تحقيق القصد طوعا أو كرها إن العزم إكراه النفس كرها على تحقيق القصد إكراه النفس بالعزم على تحقيق القصد ومررنا في الدرجة الأولى إباء القلب إباء القلب أن يخالف العلم بشيء برق المراقبة مضت دعوها دع الناقة وأتينا إلى الثانية لنصعد تلك المدارج درجة درجة وخطوة خطوة وسبيلا سبيلا درجة درجة ليحصل التمكن فيها درجة درجة درجة درجة مدرجة مدرجة ثم استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة كان ما رأيتم ولا يشغلنك تساؤل عن منظر كيف ولما و وإنما أردت أن أجسد كلمة خباء خباء للشخص لماذا يختبي وهو في المسجد وجوه المصلين لا في نساء ولا في ليه بيشرع خباء في المسجد أثناء الاعتكاف ليختفي عن العيون فيشعر بالأنس وليخفي عينيه فلا ترى أحدا فتعكف عين بصيرته على عين على بصيرة قلبه فيكون بصر بصيرة بصر بصيره اخوتي قلنا كثيرا في مثال واضح قلنا كثيرا في مثال واضح أن الإنسان عند بداية سلوكه هذا الطريق إلى الله الله كريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الرب شكور الرب شكور جل جلاله فإذا أقبل العبد بقلبه على الله تناولته الهدايا من كل مكان الهدايا والهبات تتناوله من كل مكان فهذه الهدايا التي تأتيه وتتناوله من كل مكان منها الأنس ربنا سبحانه وتعالى يؤنس أصل إيه يا جماعة نفسي تحبوا ربنا هتحبه لما تعرف انت بتتعامل مع رب كريم كريم كرمه يتجاوز الآمال بيعدي فوق فوق أقصى آمالك فلما تترك واحد كان له شلة ساب الشلة لله يبدأ يشعر بوحشة ربنا يديله حتة أنس بالله يعيش الأنس بالله حتة في البداية زي ضربنا لها مثال انه لما تدخل عند محل حلواني محل اسم محل ايه محل حلواني يقوم يقول لك ايه دوق الحته الكنافه دي طب دوق الحته البسبوسه دي طب دوق الحته الجاتو دي طب دوق التورتايه دي طب دوق ال يدوقك بس فاذا قلت له طب انا عايز كيلو من دي يقول لك آه، ادفع ادفع بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلذلك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله سبحانه بيدوقك حتة أنس بس حتة أنس وحتة حب وحتة شوق وحتة طمأنينة وحتة سكينة وحتة خشوع وحتة إخبات حتة خشية حتة خوف حتة رجاء بيدوقك كل ده في بداية الطريق عشان كده الكل يجمع أنا في أول الطريق كنت طاير كنت حاسس بمعاني راقية رقراقة جميلة كل ده راح فين ده كان بيدوقك عشان تسلك الطريق وتتشجع الكريم جل جلاله الرحيم سبحانه وتعالى العظيم الملك القدوس السلام الله المعطي الوهاب الودود الحليم جل جلاله يديك ويديك ويديك ويديك ويديك وبعدين إذا أنت أردت التمكن في الأنس تلاقيه طار منك طب اجيب انس منين دلوقتي انتوا نسيتوا ان احنا يا دوبك في ثالث منزله من منازل السائرين في ثالث مدرجه احنا لسه على الدرجه الثالثه في الاول خالص يا دوبك طلعنا درجه اليقظه والبصيره وبعدين احنا في العزم العزم ازاي استديم نور الانس زي ما قلت لكم وانا قاعد الظلمه وحشه والانس نور الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور عشان كده ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين قال كلام عجيب قوي قال ايه قال آه قال الله جل جلاله أفرد النور وعدد الظلمات النور مفرد والظلمات جمع يخرجهم من الظلمات إلى النور قال لأن النور واحد ولا يصدر إلا عن واحد أما الظلمات فمتعددة على مقتضى كل ظلمه للجهل ظلمة ولكل معصية من المعاصي لها ظلمة على قدها الكذب له ظلمة والزنا له ظلمة والغيبة لها ظلمة آفات اللسان آفة آفة لها ظلمة وآفات اليد والجوارح الأخرى لها ظلمة كل الشرك له ظلمة والظلم له ظلمة والأذى له ظلمة ظلمات عشان كده الظلمات دي حجب بين العبد وبين الله بين العبد وبين النور ف كلما ازدادت الظلمات ازدادت الوحشة الانسان يحس ان في قلبه وحشة يحس ان في قلبه ظلمة ولكن حاسس ان جوايا ضلمة حاسس من جو... جوايا ضلمة كان آه، قلت للواد محمود بتاع الإضاءة ربنا يهديه ويرحم أبوه و... و... و... وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين تضلم يا ابني الدنيا آه للسي سي يو ما اعرفش بقى فمش هتضلم لكن لما تحس دلوقتي لو بلكنا الشاشة دي تحس بوحشة ظلمة ظلمة شديدة الظلمة الشديدة دي لو شفت الظلمة دي جواك السواد لو السواد ده حصل جواك بتحس بوحشة شديدة جدا قلنا كتير اللي يقول انا مخنوق متضايق قرفان هطق مش طايق صحته كويسة والفلوس كتير والعيال زي الفل والدنيا كل مؤهلات ومقومات السعادة بين ايديه الدقيقة دي حال بينه وبين ربنا ان يوقع الله الوحشة في القلب بينه وبين عبده فيحس بكده ان في وحشة بينه وبين ربنا الوحشة دي علاجها أنس ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هيجيب نور منين الغلبان مش هيحصل نور نهائي إلا إذا ربه الجليل أفاض عليه من نوره ابن القيم بيقول برضه في طريق الهجرتين وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس هيبقى نحس اللي ربنا أعرض عنه وإذا أقبلت على الله فأقبل الله عليك فستجد النور كله والأنس كله والسعادة كلها والراحة والحياة الطيبة الأنس حال بيجي ويروح بيقل ويزيد درجاته من لحظة إلى تمكن في مقام من لحظة حال إلى تمكن في مقام ازاي استديم نور الانس ازاي استديم نور الانس هنستديم نور الانس بثلاث حاجات اول حاجة رعاية الحرمة استديم نور الانس بحفظ الحرمة معلش انا عايزك بعد اذنك الاخوة احبتي في الله اللي بيتابعوني في المدارج عايز يدرس مدارج يكتب الجملة دي لانه مش هيلاقيها بره في الكتاب معلش اكتب الجملة دي معايا اكتب العزم تحقيق القصد طوعا او كرها وهو على ثلاث درجات الدرجة الاولى اكتب اباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة لو آه، انت مش فاهم ارجع للعشرين حلقة اللي فاتوا او العشرة اللي فاتوا هتلاقي فيهم شرح الجملة دي اتنين استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة ثلاثة الإجابة لإماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص خلصنا ولا ايه دلوقتي نمرة اتنين استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة ازاي بثلاث حاجات طب الأول يعني ايه حفظ الحرمة يعني ايه رعاية الحرمة رعاية الحرمة يعني التحرج من المخالفات والمجاسرات التحرج من المخالفات ومن المجاسرات آه انا عايز اشيل الكتب دي من هنا يا عم الكتب دي عشان كتاب اهلا رمضان ده كتيب ان شاء الله باذن الله تعالى بكره هينزل آه، في مكتبه التقوى باذن الله تعالى وكنت آه، يعني عرضته بس عشان انصح ان الاخوه اشتروا منه آه، كميات هو كتاب بسيط اظنه هيبقى ثمنه خفيف باذن الله تعالى آه، و باذن الله تعالى وتوزعوا ليه لان في 100 نصيحه لرمضان في آه، 20 نيه لرمضان في آه، برنامج للاعتكاف وممنوعات الاعتكاف ومشروعات الاعتكاف في آه، آه، آه، 100 عمل تعمله في رمضان طبعا الاصل ده الاصل الكبير اسرار المحبين في رمضان ده ما يتنسيش ده حبيبي ده ده حبيب قلبي اسرار المحبين في رمضان آه، آه، ده كتاب كبير كتاب جامع آه، امال ده ايه ده ابن الاسلام ده نزل كتاب جديد آه، منهج متكامل في الشريعه للمبتدئين بقول بمناسبه الصيف والله من باب النصيحه للمسلمين ليس اكثر الحمد لله رب العالمين آه، ابن الاسلام عشان الصيف واولاد المسلمين اللي هم في ال- في المساجد بيدرسوا الحضانات ومش عارف ايه ده آه، في عقيده وفقه وتفسير آداب آه، حديث آه، قصص ابن الإسلام في مقدمات نفسي أبقى مرة أقراها وأدرسها مقدمة لكل كتاب لكل جزء من الأجزاء الستة مقدمة مهمة وخطيرة إن الأب يقراها مع زوجته وولاده خلاص آه، ش- ن- نشيل الموضوع ده خلينا بقى في موضوعنا اللي هو موضوع إيه رعاية الحرمة رعاية الحرمة عشان الواد ده وليد ده شاغلني وكل شويه يجيبهم معايا ال- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رعايه الحرمه هي التحرج من المخالفات والمجاسرات قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها قال سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه مش هيضيع غير نفسه التحرج من انك تخالف اوامر ربنا التحرج من انك تتجاسر يعني تجرؤ تبقى جسور وجريء على حدود ربنا يبقى الانسان محرج ان هو يغلط محرج ان هو يقرب محرج ان هو يحاول محرج ان هو يخالف محرج التحرج ان يحصل في القلب حرج من المخالفات والمجاسرات طب تيجي منين دي رعاية الحرمة حفظ الحرمة تيجي منين تيجي منين تيجي من ثلاث حاجات واحد اتنين تلاتة وبرضه انا عايزك تكتب لان احتمال ما تلاقيش الكلام ده بالصيغة دي في كتاب اصل بعض الناس بيفكر انه الكلام في مدارج السالكين احيانا بنضطر معلش اقول اقول ممكن اقول لكم السر ولا مفيش داعي انا خايف بس لحد يفكر يا رب استرنا اللهم انا نسالك ان تجعلنا اذل خلقك لك واجعلنا افقر خلقك اليك مش قصدي بالكلام انك مش هتلاقيه في الكتاب مش قصدي ان انا يعني آه، مش قصدي كده قصدي ايه اضطر اقول لكم السر ان لو جبت الكتاب منازل السائرين وقريت المنزله كتاب مدارج السالكين وقريت المنزله هتلاقي فيه كلام صوفي لا تقبله سلفيتنا فانا بعمل ايه اروح محول الكلام الصوفي ده الى كلام سلفي صحيح يعني ايه سلفي يعني قال الله قال رسول الله كلام منضبط على معتقدنا ما فيهش آه المخالفات والمجاسرات فعشان كده بقول لك انك لو رحت تقرا هناك في منزلة الانس في منزلة الحرمة في منزلة العزم هتلاقي المنزلة فيها كلام من ده منه لكن هتلاقي عندي انا في تحوير في العبارة فانا عايز امليك التحوير ده عشان يبقى السير الى الله سير صحيح سير صحيح رعاية الحرمة اولا بتعظيم الامر والنهي خوفا من العقوبة فيكون سائقا للنفس الحرون بصوت زجر وتهديد عارف يا عم الحاج محمد لو رحت ل... للمنازل هتلاقيه بيقول لك ايه بتعظيم الامر والنهي لا خوفا من العقوبة ولا طلبا للمثوبة انا خليتها خوفا من العقوبة ليه لان القرآن نطق بهذا التنزيل قال الله قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل وانا نبهتك ده صحيح في دروس رمضان الحلقات ان شاء الله اللي هجيلكم في رمضان اسمها الحياة الطيبة ان لما ربنا يقول قل قول لما ربنا بيقول قل انني عصي قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قول دام ربنا قال لك قل قول ما اقدرش اجي انا هنا اقول بقى ايه لا خوفا من النهي لا خوفا من العقوبة بالعكس ده انا قلت خوفا من العقوبة بتعظيم الامر والنهي خوفا من العقوبة الخوف من العقوبة نفسه علماءنا يسموه سائق سائق خلي بالك احنا بين اتنين سائق وقائد السائق من وراك والقائد من قدامك السائق من وراك عشان الدابة حرون النفس حرون لازم السائق ده يبقى معاه ايه امشى معاه صوت معاه خرزانة معاه صوت طخ يلهي بظهر النفس عشان النفس تمشي قدام يلا امشي كل ما النفس تلتفت بص قدامي كل ما النفس امشي كل ما النفس تكسل امشي كل ما النفس تحاول تخالف امشي تيجي منين ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تيجي منين ألا لعنة الله على الظالمين تيجي منين ويل يومئذ للمكذبين آيات التهديد آيات الوعيد والأحاديث نصوص الشريعة اللي فيها تهديد ووعيد دي سائق بتلهي بظهر النفس عشان النفس تجري وتستمر وتنطلق ولا تخالف عشان كده بقول لك خوفا من العقوبة فيكون سائقا الخوف من العقوبة يبقى سائق للنفس الحرون بصوت الزجر والتهديد تعظيم الأمر والنهي خوفا من العقوبة فيكون سائقا للنفس الحرون بصوت الزجر والتهديد وطلبا للمثوبة مش لا طلبا لا طلبا طلبا للمثوبة ازاي فيكون قائدا قدام بقى حادي فيكون قائدا للنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيكون قائدا للنفس المطمئنة بالشخوص إلى الآخرة كأنها رأي عين الله لما أنا قلت إن أحيانا في بعض الناس ما بيبكيش من آيات العذاب بتبكيه آيات نعيم الجنة وصفها آيات وصف جلال الله وكرمه وعزته دي بتبكيه وتهز قلبه وتقربه أكتر عشان كده بنقول تعظيم الأمر بالنهي الأمر والنهي طلبا للمثوبة أنا هترك ذهب الدنيا وحرير الدنيا عشان اخد حرير الاخره انا هترك خمر الدنيا عشان اشرب خمر الاخره انا هترك شهوات الدنيا عشان ما فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين هسيب شهوات النفس النهارده عشان اخد شهواتي هناك ويقول لي ربنا جل جلاله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فيبقى آيات الوعد آيات الرجاء آيات العطاء تبقى قائد بتاخد النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لما تطمئن النفس إلى وعد الله لا تقنط من ذنوبها فتتوب وتتبع تبدأ تشوف الأوامر والوعود وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم لما تبقى النفس بقى ماشية لقدام قدامها حادي قائد بيقودها مش سائق بيسوقها قائد بي بيشدها لقدام بيرفعها بيعليها لقدام لما تبقى النفس ماشية كده لفوق لفوق لفوق لفوق بصبها مستمرة ساعتها تشخص إلى الآخرة كنت بقول في خطبة الجمعة إيه في القلق إن أن يكون للقلب علم يصبو إليه صمد أن يكون للقلب صمد يصمد إليه ارتفع له عالم فشمر إليه صمد القلب يبقى له بقى آه شايف آه كأنه يرى حور عين فإلى من ينظر بعدهن كأنه يرى فاكهة الجنة فأي فاكهة تشغله أو يشتهيها بعد أن عاش كأنه يرى تلكم بعد أن رأى قصور كأنه بعد أن عاش لذة كأنه رأى قصور الجنة وكأنه شم عبيرها فإلى ما يرنو بعد ذلك يبص على ايه ولا ايه يشغله ولا ايه يهمه ولا ايه يخليه يتمنى يبقى تعظيم الامر والنهي خوفا من العقوبة فيكون سائقا للنفس الحرون بصوت الزجر والتهديد اثنين وطلبا للمسوء تعظيم الامر والنهي لما ربنا يقول اقيموا الصلاة واتوا الزكاة تعظيم الامر تعظيم النهي لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن آه هذا النهي الامر غضوا أبصار كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم النهي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا تعظيم الأمر وتعظيم النهي خوفا من العقوبة اثنين طلبا للمثوبة فيكون قائدا للنفس المطمئنة بالشخوص إلى الآخرة ونعيمها كأنها رأي عين ثلاثة وأن يعظم الأمر والنهي لا بواسطة أحد فيكون متدينا بالمراءة خلي بالك أحيانا في حد بيعظم الشيخ فلان أيا كان الشيخ خلينا نقول ايه بيعظم المذهب الفلاني شافعي او حنفي او مالكي او حنبلي فبيبقى متدين للمذهب مش للدليل او للشيخ فلان الشيخ فلان بيقول حرام فالتحريم تعظيما للشيخ مش ليه اصل دي شعرة شعرة محتاجة تركيز شديد لما اشوف بعض اخواننا عنده غيرة بس غيرته زيادة فبيتدين زي ما هقول ايه اللي بعدها ولا شهوة فتكون شعبة من شعب عبادة النفس عايز مراته تعبده فبيتعبدها بعبادات هو شرعها البسي كذا افعلي كذا اتكلمي كذا روحي كذا اخرجي كذا ما تخرجيش كذا مش شرع وانما نفس خلينا في الاولانيه ولا مشاهدا لاحد فيكون متدينا بالمراءه متدين على دين الشيخ مش على دين ربنا على دين المذهب مش على دين ربنا على دين المجتمع مش على دين ربنا الأخيرة عشان الوقت فات وال... والشباب زمانهم زعلانين مني ان انا اخرت كده ولا شهوة فيكون حظ نفس وشعبة من شعب عبادة النفس اخطر شيء في طريق سيرك الى الله انك تبقى سائر عارف قالوا ايه شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء شر الرياء ترك الرياء لاجل الرياء عارفها دي ايه يا محمد عارفها دي يا وليد عارف يعني ايه دي يعني واحد بيخلص عشان الناس يقولوا عليه مخلص يا نهار ابيض ده الاخلاص معاناه بس بيعاني عشان الناس اخلاص عشان كده بنقول ايه الصدق المغلف بالكذب او الكذب المغلف بالصدق فيبدو كذبا كانه صدق صدق في الكذب يعني آآ آآ انا بقول بعض الناس مخلص جدا في النوم اما يجي ينام يقفل الدنيا ويقفل التليفونات ويمنع ويقعد مخلص جدا للنوم في ناس كده مخلص جدا للكذب جدا في ناس كده متفاني في الرياء وبقول يا سلام والله لو لو لو بيجتهد بالطريقه دي في تحقيق الإخلاص لله لكان بقى في أعلى درجات الجنة ده الإخلاص للناس بالطريقة دي إزاي بيقدر على كده يا أخي إخلاص للناس انه يبقى عند الناس كذا وكذا وكذا اخلاص وتفاني في رسم رتوش الصورة عند الناس لو تراعي ربنا بالطريقة دي لو تخلص لربنا بالطريقة دي لو تصدق مع ربنا الصدق ده لو كل اللي انت بتعمله عشان الشغل عشان الفلوس عشان المرأة عشان النسوان عشان العيال عشان شهوتك لو كل اللي انت بتعمله ده لو كل ده لله لكنت من المفلحين لكن للأسف الشديد اكتب دي تاني عشان نختم استدامة نور الأنس بمراعاة الحرمة رعاية الحرمة هي التحرج من المخالفات والمجاسرات رعاية الحرمة تكون بثلاثة أمور أولا بتعظيم الأمر والنهي وتعظيم الأمر والنهي تحوطه ثلاث حدود الأول خوفا من العقوبة فيكون سائقا للنفس الحرون بصوت الزجر والتهديد وطلبا للمثوبة فيكون قائدا للنفس المطمئنة بالشخوص إلى الآخرة ونعيمها كأنها رأي عين إزاي يمشوا الاثنين دول باتنين تانيين مهمين قوي شرطين حادين تماما لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمرآة ولا شهوة حد النفس فيكون حظ نفس وشعبة من شعب عبادة النفس لو قلت لي يعني ايه مش فاهم اقول لك بعد العيد ربنا يفرجها احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم